صاح الحبيب اللي كان يسأل زمان عني كان طيب القلب وكان دايما قريب مني في الشدة ألقاه لو بالروح يضمني راح الحبيب اللي كان يسأل زمان عني راح الحبيب اللي كان يسأل زمان عني كان طيب القلب وكان دايما قريب مني في الشدة ألقاه لو بالروح يضمني الشدة ألقاه لو بالروح اضمني علمني إنه الحرام عمره ما نصب حد علمني إنه الحرام عمره ما نصب حد واللي بنى من حرام يا ولدي عن قريب ينهد واللي بنى من حرام يا ولدي عن قريب ينهد علمني سيف العدالة أبدا ما سيب حد يا صاحبي سيف العدالة أبدا أبدا ما سيب حد عمره ما خان عهد ولا بدى غريب عني
لا يمكن انسانا من زمان يا ذكريات غالية عليا لا يمكن انسانا من زمان يا ذكريات غالية عليا يا اهل الكرم يا اهل الاحسان يا اهل الرضا حنوا عليا يضحك معاك أعمل له حساب وده مستحيل يصفى ليا يضحك معاك أعمل له حساب وده مستحيل يصفى ليا به جرح يشفى مع الأيام وجرح يحتاج عملية به جرح حير كل الطب وجرح تشبيه المية به اتلمس خاطم تقدر وانا ازعل ابكي بعينيا مجروح ومش قادر انسى الظلم شايفه بعينيا اسمع واشوف بلاوي الناس بتكون عليا بلاوية
لا يمكن انسى ليالي زمان يا ذكريات غالية عليا لا يمكن انسى ليالي زمان يا ذكريات غالية عليا يا اهل الكرم يا اهل الاحسان يا اهل الرضا حنوا عليا لا يمكن انسى ليالي زمان يا ذكريات غالية عليا لا يمكن انسى ليالي زمان يا ذكريات غالية عليا يا اهل الكرم يا اهل الاحسان يا اهل الرضا حنوا عليا بعتب على ناس ربتهم وبحبهم مثل عليا بعتب على ناس ربتهم وبحبهم مثل عليا وفتحت بابي وحبتهم أكلتهم أنا بإيديا كانوا الربا والمعروف وأخذوا موقف من نية البس نجاة من أطرف ناس البس بيتنا جاي من أطرف ناس اسمعني ورقت عليا مظلوم وللحاسس بيا وشدتي من جنبي
لا يمكن انسى ليالي زمان يا ذكريات غالية عليا لا يمكن انسى ليالي زمان يا ذكريات غالية عليا يا اهل الكرم يا اهل الاحسان يا اهل الرضا حنوا عليا لا يمكن انسى ليالي زمان يا ذكريات غالية عليا لا يمكن انسى ليالي زمان يا ذكريات غالية عليا يا اهل الكرم يا اهل الاحسان يا اهل الرضا حنوا عليا رحلوا الحبايب والخلان بالدمع يودي عليا رحلوا الحبايب والخلان بالدمع يودي عليا هم الأمان في كل زمان فراقهم صعب عليا لو جلنا من غير الأحباب لو جلنا من غير الأحباب تشبهني صحراء بلا مية قالوا نصيبك وده مكتوب اهلع رب انا عندي قالوا نصيبك وده مكتوب اهلع رب انا عندي يا رب صل على المختار طب القلوب نور عيني يا رب من اجل المختار نجي الامه العربيه لا يمكن انسى ليالي زمان يا ذكريات غالية عليا لا يمكن انسى ليالي زمان يا ذكريات غالية عليا يا اهل الغرام يا اهل الاحسان يا اهل الرضا حنوا عليا لا يمكن انسى ليالي زمان يا ذكريات غالية عليا لا يمكن انسى ليالي زمان يا ذكريات غالية عليا يا اهل الكرم يا اهل الاحسان يا اهل الرضا حنوا عليا لا يمكن انسى ليالي زمان يا ذكريات غالية عليا
يا أهل الحكمة والعدل جيت ليكوا أشتكي حالي غلطة بلاغة ثمنها بدفعه غالي من الناس تمشي معاها ترخص الغالي يا للحكمة والعدل يا أهل الحكمة والعدل جيت ليكوا أشتكي حالي غلطة بلا قصد من غابت فهو غالي من ناس تقعد معاها ترخص الغالي في ناس أجلس معاها أشتري وأبيع وناس أجلس معاها لا أشتري ولا أبيع ناس أجلس معاها أشتري في ناس أجلس معاها أشتري وأبيع وناس أموت معاها لا أشتري ولا أبيع أخاف أنت نفسي وفي زلة لسان أنا أضيع أخاف أنت نفسي وفي زلة لسان أضيع وناس أجلس معاها لا أشتري وناس أجلس معاها قال أشتري ولا بيع أخاف أنسى نفسي وفي زلة لسان أضيع وناس أجلس معاها أشتري أشتري ما أبيع ودي ناس زوجها رفيع وقتها غالي القيم فين القيم والمبادئ والكرم يا ناس حرم عليكم ما فيش حاجة الا سيرة الناس يا شيخ اتق الله ما لكم البنات الناس حرام عليكم ما فيش حاجة الا سيرة الناس يا شيخ اتق الله ما لكم البنات الناس والصالة ابن النبي والصالة ابن النبي نحفظ حقوق الجار بتصلي وتصوم وعينك على بنات الجار بتصلي وتصوم وعينك على بنات الجار وانت كلام النبي وهتك عرض الجار ونسيت حديث النبي ونسيت كلام النبي وهتك عرض الجار ونسيت كلام النبي وهتك عرض الجار اعرض على النار يا فاسد يا عدو الناس
في حب الزيتون بالعين والنظرة سهم بالليل والقلب بيعشق واحد والنفس بتهوى ملايين بعد شباب متزوجين بعد شباب متزوجين طيبين مخلصين طيبين مخلصين في ناس عنديهم ضمير في ناس عنديهم ضمير في الشدة دايما موجودين في الشدة دايما موجودين فيهم جماعة حاقدين فيهم جماعة عاقدين لا عنديهم ذمة ولا دين لا عنديهم ذمة ولا دين واحنا بناتنا طيبين عالفطرة ومؤدبين احنا بناتنا طيبين عالفطرة ومؤدبين علمها تمشي مع مين علمها تركب مع مين علمها تمشي مع مين علمها تركب مع مين إذا كان في الزوج فاسد إذا كان في زوج فاسد فهمية غيره طيبين في حب الزيتون بالعين والنظرة سهم بالليل والقلب بيعشق واحد والنفس بتهوى ملايين الحب الزيتون من العين والنظرة سهم مجليد والقلب بيعشق واحد والنفس بتهوى ملايين الحياة شعبة من الدين الحياة شعبة من الدين الحياة شعبة من الدين بناتنا يا اخوانا امانة بناتنا يا اخوانا امانة انا وانت عنهم مسؤولين انا وانت عنهم مسؤولين بنتك خارجة رايحة الدرس بتحط المكياج المي بنتك خارجة رايحة الدرس بتحط المكياج المي انت طالعة طالبة علم انت طالعة طالبة علم انت طالعة طالبة علم والله طالبة معجبي ساعة تخرج بتجيبك ساعة تمشي بتجيبك ساعة جنس وساعة فساتين ساعة تخرج بتجيبك ساعة جنس وساعة فساتين بنتك يا صاحبي أمانة علمها أصول الدين الحب الزيتون من العين والنظرة سهم مجليد والقلب بيعشق واحد والنفس بتهوى ملايين في حب الزيتون من العين والنظرة سهم من الليل والقلب بيعشق واحد والنفس بتهوى ملايين من الفساد ظهرت أمراض من الفساد ظهرت أمراض والشفاء موجود بالدين فين القيم فين الأخلاق ولا الدلع نساك الدين فين القيم فين الأخلاق ولا الدلع نساك الدين الدنيا لسه يا بنت بخير الدنيا لسه يا بنت بخير بالصالحين والطيبين الدنيا لسه يا بنت بخير بالصالحين والطيبين البنت ثروتها أدبها البنت ثروتها أدبها وقيمتها بالشرف والدين في حب الزيتون من العين والنظرة سهم من الليل والقلب بيعشق واحد والنفس بتهوى ملايين في حب الزيتون من العين والنظرة سهم من الليل والقلب بيعشق واحد والنفس بتهوى ملايين في حب الزيتون من العين والنظرة سهم من الليل والقلب بيعشق واحد والنفس بتهوى ملايين
كل واحد يا صاحبي تشكر أفعاله وطيب القلب دايما قاعد في حاله قالوا كل واحد يا صاحبي تشكر أفعاله وطيب القلب وطيب القلب دايما قاعد في حاله وعارف طريق النبي احمد ضاء الحبيب النبي احمد أنياله لسانه حلو رطب دائما بذكر الله ابو قلبي عمران يعمل كل شيء لله كل واحد يا صاحبي تشكر افعاله وطيب القلب دايما قاعد في حاله عرف طريق النبي أحمد هرياله لسانه حلو رطب لسانه حلو رطب دائما بذكر الله أبو قلب عمران يعمل كل شيء إلا اسمع مديح النبي اسمع مديح النبي اسمع مديح النبي ويحب ذكر الله ده ربنا معاه يا اخوانا هنياله
أنت فينا أنت فينا أنت فينا أنت فينا أنت فينا أنت فينا لا نعذب يا حبيبي وأنت فينا
يا هلا من شاهدوا طه نبينا يا هلا من شاهدوا طه نبينا قال ربي في كتابه أنت فينا إن إخواني بقربك يا حبيبي رب قوي الروح كي تشهد جميلا ونرى المختار ختام المرسلين إن إخواني بقربك يا حبيبي إن إخواني بقربك يا حبيبي إنهم يرجو شهود الواصلين إن إخواني بقربك يا حبيبي إنهم يرجو شهود الواصلين كملونا كلنا نقص وغيب كملونا كلنا نقص وغيب إنه منكم كمال الكاملين
أنت فينا أنت فينا أنت فينا أنت فينا أنت فينا أنت فينا لا نعذب يا حبيبي وأنت فينا
فكك الأقفال للأرواح واطلق إننا في غير ذاتك زاهدين فكك الأقفال للأرواح واطلق إننا في غير ذاتك زاهدين رحبكم تسعى له الأقوام فضلا فاجعل الأحباب فينا آمنين رحبكم رحبكم تسعى له الأقوام فضلا فاجعل الأحباب فينا آمنين قل له يا عبدنا قل له يا عبدنا نلت انا وعلم فاسقي من خمركم أصفى معينا يا بديع الحسن هيئنا نراكم يا بديع الحسن هيئنا نراكم كي يكن منكم فينا حقا يقينا كملونا كلنا نقص وغيب كملونا كلنا نقص وغيب إنه منكم كمال الكاملين
أنت فينا أنت فينا أنت فينا أنت فينا أنت أنت فينا فينا لا نعذب لا نعذب لا لا نعذب نعذب وأنت فينا
يا بديع الحسن يا حبيبي يا بديع الحسن هيئنا نراكم يا بديع الحسن هيئنا نراكم كي يكن منكم بنا حقا يقينا يا رسول الله عفوا بالمعنى هل لغوتم في جمع الراغبين يا رسول الله عفوا بالمعنى هل لغوتم في جمع الراغبين جئتكم متوسلين سقطا رجائي جئتكم متوسلين سقطا رجائي جئتكم متوسلا تقبل رجائي يا أبا الزهراء يا سر المدينة
أنت فينا أنت فينا أنت فينا أنت فينا أنت فينا أنت فينا أنت فينا لا نعذب لا نعذب يا حبيبي وأنت فينا أنت فينا أنت فينا أنت لا نعذب يا محمد يا ظهرة الورد راح عطرك نشف عودك الحزن بدك شباب الدبل تخدوني النظرة فيكي كانت تشفي طبيب مجروح النظرة فيكي كانت تشفي عليل عليل مجروح كانت ابتسامتك للمثل ترد الروح جبل شبابك والبسمة حلاوة روح دبل شبابك دبل شبابك والبسمة حلاوة روح عم تبكي وتلوح شفتي وانحنى عودك إذا شفت معانيكي أبدا على الخد يا سارة أبدا على الخد يا سارة أبدا على الخد يا سارة بنتي انا قلبي عليكي مش عايز اشوفك محتاره يا بنتي انا قلبي عليكي مش عايز اشوفك محتاره مش عايز اشوف دمع عليكي ابدا على الخد يا ساره ابدا على الخد يا ساره ابدا على الخد يا ساره يا بنتي أنا زي أخوكي يا بنتي أنا زي أخوكي شايفك حزينة ومحتارة يا بنتي أنا زي أخوكي شايفك حزينة ومحتارة يجي اللي غير أحوالك يجي اللي غير أحوالك يا وردة من داخل حارة يجي اللي غير أحوالك يا فلة من داخل حارة يجي اللي غير أحوالك يا عذر في الفرحارة يا بنتي قدرك ونصيبك هتروح فين الوصارة انت قدرك ونصيبك هتروح فين من وسارة احزان تحير قلب طبيب مهرب بلد بلا خيالة مهرب بلد بلا خيالة يا بنتي مت عندي مرارة يا بنتي انا قلبي عليكي مش عايز اشوفك محتاره يا بنتي انا قلبي عليكي مش عايز اشوفك محتاره مش عايز اشوف دمع عليكي ابدا على الخد يا طاره ابدا على الخد يا طاره ابدا على الخد يا طاره يا بنتي انا قلبي عليكي مش عايز اشوفك محتاره يا بنتي انا قلبي عليكي مش عايز اشوفك محتاره مش عايز اشوف دمع عليكي ابدا على الخد يا طاره ابدا على الخد يا طاره ابدا على الخد يا طاره انا اعرف ومش خيالك انا اعرف ومش خيالك ما يغرك شمال ودارة انا اعرف ومش خيالك نار ابن عمك ولا دارة انا اعرف ومش خيالك نار ابن عمك ولا دارة ربطت كده واحد جالك انا راسي كانت من دارة ربطت كده واحد جالب انا راسي كانت من دارة اني ثمار اللي ضرعتي حطمت نفسك يا خسارة حطمت نفسك يا خسارة حطمت نفسك يا خسارة يا بنتي انا قلبي عليكي مش عايز اشوفك محتاره يا بنتي انا قلبي عليكي مش عايز اشوفك محتاره مش عايز اشوف دمع عينيكي ابدا على الخد يا طاره ابدا على الخد يا طاره ابدا على الخد
تكننا أغلى الناس أزوجك ابني أمارة إنسان أصيل من بيت طيب إنسان أصيل من بيت طيب ساكن معايا في الحارة ساكن معانا في الحارة ساكن معايا في الحارة يا بنتي انا قلبي عليكي مش عايز اشوفك محتارة يا بنتي انا قلبي عليكي مش عايز اشوفك محتارة مش عايز اشوف دمع عليكي ابدا على الخد يا سارة ابدا على الخد يا سارة ابدا على الخد يا سارة
أحمد يا ولدي بلاش الناس بأمانة عامل يا ولدي بنات الناس بأمانة أحمد يا ولدي بنات الناس بأمانة بأمانة ضعف له دين وتلف والهم همي أنا دين وتلف والهم همي انا واكتم السر وقبض الفرض يا امانه واكتم السر وقبض الفرض يا امانه امانه واوعى تمشي مع الفاسق او النمام اوعى تمشي مع الفاجر او النمام او النمام من شب على شيء يا ولدي جاب عليك ونظام ونايم النام يا ولدي على المنام يسلم قل يا غرورة يا ولدي والتراب لمام ولايم الناس يا ولدي على الملام يتلام قل يا غرورة يا ولدي والتراب لمام يا غرورة يا ولدي والتراب لمام لو عشتني تعب مصير القبر مأواك هي بتظنوا وفقدت الامل فيكم شبابي ومالي فنيتوا لاجل ربيكم أيبت ظني وفقدت الامل فيكم شبابي ومالي فنيتوا لاجل ربيكم نصيبك يا ولدي كده هتروح منه فين واللي انكتب على الجبين لازم تراه العين نصيبك يا صاحبي كده هتروح منه فين واللي انكتب على الجبين واللي انكتب على الجبين هتروح منه فين واللي انكتب على الجبين هتروح منه فين قاعدت على مين ما عليه تعوض فيكم دايق عليك النفس دايق عليك النبي دايق عليك النبي ارسي يا بنت الناس دايق عليك النبي ارسي يا بنت الناس استهدي بالله وخد مني كلام حساس بلاش فضايح بلاش مركز رفيع حساس بلاش فضايح لا بلاش فضايح بلاش مركز رفيع حساس رجالي مفيش حل غير اني اسيب البيت قالت مفيش حل قالت مفيش حل غير اني اسيب البيت اسماء اسماء فرحت ما تعرفش خراب البيت قالت مفيش حل غير اني اسيب البيت اسماء فرحت ما تعرفش خراب البيت فكراها تصحى وبكره يرجعوا للبيت تصحى فكراها تصحى وبكره يرجعوا للبيت فكراها تصحى وبكره يرجعوا للبيت نزلت شموع عرف راجل ولد والبنت نزلت دموعي على فراق الولد والبيت وسابت البيت وفضحت لا في وسط الناس كانت رجاله بناصب جلة كانت رجاله بناصب جلة كل شيء يقولوا أسباب كل شيء يقولوا أسباب برقية وبعديها جواب برقية وبعديها جواب يا ناس قولوا إيه الأسباب يا ناس قولوا إيه الأسباب بجسمة والله ونصيب جسمة والله ونصيب آه جسمة والله ونصيب ناس بتعشر وناس بتصيب وناس عايشة من غير أحساب وناس عاشت من غير أحساب ناس بتعشر وناس بتصيب وناس عايشة من غير أحساب وناس ماتت من غير أحساب وناس عاشرتها مصالح وناس مشيتها مصالح وناس قعدتها مصالح ناس مصطولة من امبارح وناس عاشرتها مصالح وناس عاشرتها مصالح ناس ما نامتش من امبارح وناس عاشرتها مصالح ناس ما نامتش من امبارح وناس عاشرتها مصالح وناس نايمة من امبارح كلام يشفي وكلام جارح كلام يشفي وكلام جارح وكلام يتعب اغلى الاحباب غلا بالهوى غلا غلا بالهوى غلا ليل الكرة طول يحتاج وانا قلبي يا بندلال ناس كلامها بيتعبني في ناس كلامها يعذبني في ناس تهدم وناس تبني في ناس تهدم وناس تبني وناس تهدم وناس تبني وناس تهدم وناس تبني إذا كنت محتاجني عاتبني إذا كنت محتاجني عاتبني إذا كنت بايع أنا شاري إذا كنت بايع أنا شاري إذا كنت بايع أنا شاري حتى انهدمت انت رحبني حتى انهدمت انت رحبني حتى انهدمت انت رحبني أنا مستحيل أنسى الأحباب غلا بالهوى غلا غلا بالهوى غلا بالكرة أول أحباب وأنا قلبي يا بسمتان جبيه عليك افترى جبيه كنت عليكي افترى جبيه كنت عليكي راح اموت غضبان عليك راح اموت غضبان عليكي من بعد ما اولادك كبروا من بعد ما بناتك كبروا اصبح مالش حكم عليك اصبح مالش حكم عليكي طول عمري طيب ومسامح طول عمري طيب طيب ومسامح طول عمري طيب ومسامح ومسامح نتيجي جميل ثمر فيكي طول عمري طيب ومسامح طول عمري طيب ومسامح لكن ما فيش فايدة فيكي مجروح وخايف اتكلم يسمع علي قدام الباب غلا بالهوى غلا غلا بالهوى غلا من الكرة طول يا حساب وانا قلبي يا مدمدان سبب مرض ريت انت وناسي سبب مرض ريت انت وناسي انا عارفك وعارف ذاتي سبب مرض ريت انت وناسي انا عارفك وعارف وعارفة ذاتي الحب ومرايته ده عمياء عماني عن اهلك وناسي الحب ريت ومرايته ده العالية عمالي عن أهلي أهلك وناسي عشتي معايا أغلى الأيام وبيتي كان مأوى مأوى الناسي عشتي معايا أغلى الأيام وبيتي كان مأوى مأوى الناسي كميتي نفسك وكبرتي كميتي نفسك وكبرتي ومن شجيطنة وناسك ومن شجيطنة طلع ناسي مفيش سيرة غير غير ناسي مفيش شغلة غير ناسي وكل يوم ريحة الناسك حرام عليك كفاية عذاب غلا بالهوى غلا غلا بالهوى غلا لغيب ركبوا الأحباب وأنا قلبي يا مسندة غلا بالهوى غلا غلا بالهوى غلا لغيب ركبوا الأحباب وأنا قلبي يا مسندة غلا بالهوى
بالله يا ناس مين اللي الهموم خالي يا ناس مين من الهموم خالي انا قلت اسافر على الله ينصلح حالي بالله يا ناس يا ناس مين من الهموم خالي انا قلت اسافر على الله ينصلح حالي انسى الامي واحزاني وروق بالي انسى الامي وأحزاني ورود بالي أشم نفسي وأهرب من جحيم البيت أنسى ألامي وأحزاني ورود بالي أشم نفسي وأهرب من جحيم البيت أشم نفسي وأهرب من جحيم البيت أنا أصلي بايع لكن زمني مرة ولا بيت انا اصلي بايع لا تلزمني مرا ولا بيت راح اسيبلك البيت وابعت وانت عيالي أوصيك وصية يا ولدي والوصية نور ابعد عن الظلم وامشي في طريق النور أوصيك وصية يا ولدي والوصية نور ابعد عن الظلم وامشي في طريق النور الظلم ظلمات في يوم القيامة يا نور ابعد يا ولدي عن الباطل وشاهد الزور ابعد يا ولدي عن الباطل وشاهد الزور اوعى ماشي مدمن خمر او بنج وانحلفك بالاله واثبت عنده وانحلفت بالإله اوعى تبات عنده ده أصله شيطان إيه اللي مقعدك عنده ده أصله شيطان إيه اللي مقعدك عنده ده أبوه طارده وده إنسان مفتري ومغرور
ايه بس اللي جرالي ايه اللي غير حالي ايه بس اللي جرالي ايه اللي غير حالي ياللي شبكت القلب الخالي ياللي شبكت القلب الخالي لا تسيبوني بحالي كنت بدوب على الخالي كنت بلوم على الخالي صبحت من المبالي مبالي صبحت من المبادئ على التصب رحمالي بالي على الفتى الرحمن
دايما شارب بالي دايما شارك بالي مع شلة مبالي مبالي مع شلة مباني اضحك وانا على بالي بالي اضحك ولا على بالي مراتي او عيالي مراتي او عيالي اهوى سهر الليالي وسهر الليالي بفلوسي انا الغالي بفلوسي انا الغالي من بعد ما راح مالي مالي من بعد ما راح مالي مالي من بعد ما راح مالي مالي لسيوط المبالي ايه بس اللي جرالي ايه اللي غير حالي ايه بس اللي جرالي ايه اللي غير حالي ياللي شبكت القلب الخالي ياللي شبكت القلب الخالي كانت تكون بحالي يا كريم اصلح حالي يا كريم اصلح حالي يا كريم اصلح حالي يا كريم اصلح حالي واعطني سؤالي واعطيني سؤالي سامحني في الماضي سامحني في الماضي سامحني في الماضي سامحني في الماضي يا رب انت الهادي يا رب انت الهادي اجعل ذكرك زادي زادي اجعل فكرك اجعلها حدادي شفع فيا الهادي شفع فيا الهادي حقق كل مرادي والله بدي أزور الهادي في بس اللي جرى